أحبائي المشاهدين في قناة الحياة أهلا وسهلا بكم في برنامجنا في الصميم يشرفنا بالحضور اليوم جناب القمص زكريا بطرس أهلا بيك يا أتسابونا يا اهلا وسهلا يا مرحبا شرفتنا اهلا
آه، برنامجنا بيتحدث بدليل وبرهان دليل ثابت وبرهان لا يمكن إنكاره لكل ذي عقل حلقاتنا متوالية وأتسابونا بيكلمنا فيها عن مواضيع حساسة جدا ودلوقتي هنكمل من الحلقة السابقة آه، في الحلقات السابقة يا أتسابونا خصوصا في الحلقة السابقة كلمتنا على الظروف المؤثرة على حياة محمد آه، كلمتنا على ظروف شخصية وقبلية وسياسية فايه رايك تكلمنا النهارده عن الظروف الدينيه اللي كانت موجوده في الجزيره العربيه بوجه عام اوكي دي نظرة واجبة وكل واحد لازم ياخد باله من الأوضاع دي الحقيقة ف و... الجو الديني العام في الجزيرة العربية كان له أكبر الأثر على حياة آه، محمد فعشان كده لما نيجي نفهم حياة محمد لازم ناخد فكرة عامة عن الدين في الجزيرة العربية كان شكله ايه فالحقيقة كان هناك حوالي أديان كثيرة في الجزيرة العربية منها عبادة الأصنام ومنها الحنفاء اللي هم بيقولوا ان هم بيتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وفي الصابئة عباد الكواكب وفي اليهودية وفي النصرانية ما اقدرش نسميها مسيحية لأنها مختلفة عن المسيحية أيوة.
فدولة الأديان اللي كانوا موجودين واللي أثروا على آه، حياة آه، محمد طيب عظيم آه، ممكن يعني ان امكن ترسم لنا صوره عن آه، ازاي صور العباده الوثنيه في في الوقت دوت وفي في وفي هذه المنطقه ده ده تمام الحياة كانت غنية بالعبادة الأصنام والأوثان آه، وقبل ما أستعرض الآلهة أنا عايز بس أشير إلى المراجع علشان لو حد يحب من الأحباء المشاهدين إن هو يستزيد ويدرس أكتر ويعرف أكتر لأن إحنا دي مدرسة بحث أمين.
ودراسة امين فمن في مصادر وفي مراجع المصادر يعني الحاجات التراثية القديمة نعم.
والمراجع اللي هي كتابات آه، محدثين بيكتبوا عليها فالمصادر قديمة في كتاب اسمه الأصنام للكلبي وتحقيق أحمد دكتور أحمد زكي باشا مطبعة دار الكتب وفي كتاب الأصنام للجاحظ وفي كتاب نهاية الإرب للنويري دول مصادر قديمة ممكن يؤخذ بها فكرة عامة عن الآلهة في الجزيرة العربية أما المراجع الحديثة ففي تاريخ الإسلام للدكتور حسن إبراهيم حسن مدير جامعة أسيوط وأستاذ علم التاريخ الإسلامي بجامعة القاهرة في المفصل في أديان العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي فديت المصادر ودي المراجع اللي ممكن أي مشاهد يحب إن هو يرجع ليها يستزيد عظيم نبتدي بقى نتكلم عن الالهه الوثنيه في الجزيره العربيه
حلو آه الدكتور زي ما قلنا حسن ابراهيم حسن في كتابه تاريخ الاسلام الجزء الاول صفحه 60 بيقول كان لقريش اصنام في جوف الكعبه وحولها قال ان بلغ عددهم 360 صنم يعني بمعدل تقريبا كل يوم بيعبدوا صنم هي مش كل يوم بيعبدوا صنم لكن كل قبيلة كان لها صنم في داخل الكعبة ويضيف الدكتور حسن أن السبب في وجودها في الكعبة أن قريش رأت أن تنتفع من مجيء القبائل إلى مكة علشان خاطر السوق التجارية فعملت لكل قبيلة صنم بتاعهم اللي بيعبدوه وحطته في الكعبه عشان يبقى موسم للحج وموسم للتجاره فربطوا التجاره باقوى عامل في حياه الانسان وهو الدين فمن اجل هذا عملوا اصنام كتيره في ال- والدكتور جواد آه، علي في كتابه المفصل في أديان العرب وإحنا أعرضنا هذا الكتاب من قبل وفي صفحة 196 إلى 291 اتكلم عن الآلهة التي عبدها عرب الجاهلية فكان أول حاجة يعني من الآلهة اللي ذكرها اللات والعزى ومنات دول معروفين ومشهورين عشان جم ذكرهم في القرآن وبعدين كان في هبل والإله ود والإله أساف والإله نائلة وإلى آخره من الأسماء اللي عرضها من ال 360 آه، صنم اللي كانوا موجودين
عظيم آه، ممكن بقى تدينا فكرة عن ايه هي الاصنام ديت وتصرف محمد تجاهها ايه اه يعني ناخدها كده صنم صنم او بمفهومهم بقى اله اله أيوة.
ففي المفصل صفحة 199 يتكلم عن إله آه، اسمه اللات اللات وبيقول إيه آه، إن الناس اشتقوا اللات من اسم الله فقالوا اللات ويعنون مؤنثه مؤنثة من منه يعني الله مذكر ويبقى لات مسز الله مدام الله أصنام نعم.
ناس بدائيين يعني في الله وفي المدام بتاعته آه وبيقول أيضا في صفحة 197 أن مكان بيت اللات مكان بيت اللات اللي هو الإلهة دي هو في موقع مسجد الطائف يعني مسجد الطائف مبني على المكان اللي كان بيعبد فيه اللات وأضاف أنه قد فسر إقامة المسجد في هذا المكان ليه؟ تخليدا لذكرى الوثنية في نفوس بعض من أسلم لسانه ولم يسلم وكفر قلبه الناس اللي كانوا يضاهئون الحق آه.
يعني باللسان يقول انه مسلم وقلبه ما هوش ايه مؤمن مم.
يقول لك ايه فسرهم قيام المسجد في هذا المكان ليبقى اثرا بذك... يذكرهم بذكرى صنامهم القديم اللات واخد بالك نعم.
سياسه حلوه يعني هو ع- في ناس امنوا بلسانهم بيتكلموا بلسانهم اه مواربه وخوف والى اخره لكن قلبهم بعيد عن الموضوع فهو عايز يبسطهم ويخليهم مشدودين فجاء عمل لهم في نفس المبنى بتاع اللات عمل لهم مسجد عشان يبين ان هو بيهتم بهذا الموضوع وبيقدر فالناس تتبسط اه اه دلعوا اللات اه اه ده كويس نعم.
مرتبطين ببعض نعم.
ولعلنا ندرك من هذا الكلام كيف كان محمد يقوم باعمال يرضي بها الوثنيين ويكسبهم ده اله العزى برضه ذكر في القران يقول الدكتور جواد علي في كتابه هذا ايضا صفحه 206 الى 213 يقول العزى صنم انثى بالطائف برضه ويقول في صفحه 208 يذكر ان رسول الله رسول الله قد أهدى للعزى شاة بيضاء يقول آه، رسول الله قال كده لقد أهدي أهديت للعزى شاة عفراء وأنا على دين قومي محمد كان على دين قومه يعني كان إيه آه. كان كان عابد الاوثان عبد الأوثان وقدم للعزى إيه قربان شاه يا.
ذبيحة نعم.
شيء غريب قوي وعجيب للغاية بمنتهى الصراحة يمكن ناس كتير من المشاهدين ما ت- ما يعرفوش الحكاية دي آه، ويتضح من هذا أن محمدا كان يعبد الأوثان ويقدم لهم لها الأذب- آه، ذبائح والحقيقة بصراحة أنا محتار حيرة شديدة لما أقرأ الكلام ده ليه بقى محتار احضر لي بقى أي.
اقول لحضرتك سبب الحيره هي ان محمد قد احيط بهاله مقدسه من زمان يعني تذكر كتب التراث انه كان نور في ظهر ادم قبل الخلقه
في حديث بيقول كنت نور كنت قبضة من نور في ظهر قادم في, في يعني ظهر آدم يا
ويقولوا انه ذكر في التوراه والانجيل اسمه احمد خلاص م.
وان امه هي حامل بيه حامل فيه شق منها نور نور بلاد الشام نور بصره مهم.
ده من لما كان في بطن امه كمان وقصص كثيرة عن ملاكين شقوا بطنه صدره طلعوا من قلبه المضغة السوداء ايوه العلقة السوداء في سيرة ابن هشام صفحة 168 في الجزء الأول. طيب ليه بقى من الأزل كان معروفه نور وفي بطن أمه واتذكر في التوراة وشق النور من بطن أمه الله وت- وطلعوا منه العلقة السوداء طب ليه يعبد أوثان وليه يقدم ذبائح للأوثان ده اكتر من كده ده اكل ما ذبح للاوثان في الوقت اللي فيه كان في واحد حنفي من الحنفاء اميه ابن ابي الصلت مرضاش ياكل لا كان آه، زيد ابن نفيل مرضاش ياكل من الاصنام واكل محمد من هذه الاصنام الكلام ده موجود في ابن هشام الجزء الص- الاول صفحه 218 غريبه قوي اهو هذا الحدث موجود في هذه الصفحة انه راح اتعزموا على اكل وكان ما ذبح للاوثان ابن نفير رفض انه ياكل محمد اكل منه علق على هذا السهيلي قائلا كيف وفق الله زيدا الى ترك ما ذبح للاوثان ورسول الله كان أولى بهذه الفضيلة غريبة ليه؟ فإذا كان معروف من الأزل و... واتذكر في التوراة والإنجيل و... ومن بطن أمه تنور الشام طب إزاي يعيش وثني وما يحفظوش ربنا من الوثنية وإزاي يأكل من الأوثان المشكلة محيرة وأتمنى من رجال الأزهر وعلماء الأزهر أتمنى إن هم ينورونا في هذا الموضوع وبننتظر برضه إجابة آه، سمعتم ال- السؤال وسمعتم ان احنا متحيرين فيها فيا ريت ترد علينا طب يا قدس ابونا دلوقتي آه، معاك ان دوت شيء محير لكن احنا مش هنقف عند ده في اصنام تانية أيوة طبعا ممكن تكلمنا عنها بالتأكيد كان في طبعا مناه اللي هي مذكورة برضه في القرآن آه، أرأيت اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى آه، يقول الدكتور حسن إبراهيم حسن في كتابه تاريخ الإسلام الجزء الأول صفحة 62 وأيضا الدكتور جواد علي في هذا الكتاب صفحة 207 يقول كانت قريش تطوف بالكعبة قريش تطوف بالكعبة وتقول وهم بيطوفوا مم.
مش الحجاج بي هم حوالين الح- الكعبة بيطوفوا نعم وب- وبيهتفوا يقولوا حاجات ايوه ايوه كان زمان يقولوا ايوه يقولوا ايه بقى واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى فإنهن الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى الكلام ده في صفحة 207 بالنص أهو
انا أنا- انا عايز اشوفها دي
نفس الكلام اللي جه في سورة قرآنية بتاعة النجم كان ده النداء بتاع آه، الناس وهم بيلفوا حوالين آه، الكعبة وينادوا هذا النداء اللي حصل بقى في سورة النجم آه، في كتاب أسباب النزول للواحدي وفي الطبقات الكبرى لابن سعد الجزء الأول صفحة 205 205 حديث الغرانيق العلا نعم.
الطبقات ال- الكبرى ماشي بص يا سيدي بيقول لك ايه آه راى رسول الله من قومه كفا عنه فجلس خاليا فتمنى فقال ليته لا ينزل علي شيء ينفرهم مني وقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ودنا منهم ودنوا منه فجلس يوما مجلسا في ناد من تلك الأندية حول الكعبة فقرأ عليهم والنجم إذا هوى حتى إذا بلغ أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألقى الشيطان كلمتين على لسانه تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى الله ده نفس النداء نعم يبقى الشيطان هو اللي مألفهم مم.
ولا ده كان ال- الموضوع بتاع الحجاج اللي كانوا بيقولوا هذا الكلام في الحج بتاعهم هي قصة غريبة قوي عجيبة طبعا بيقول ان جبريل بعد كده ظهر له وقال له انا ما حطيتش الكلام ده على لسانك انت جبته منين قال له ده الشيطان اللي حطه على لساني طبعا بصرف النظر م- مش قادر يفرق بين كلام الشيطان وكلام الملاك فدي شغلانه جانبيه يعني لكن يقول لك آه، انه انه قال له لا تحزن فكل نبي بيتنب بيتمنى لشعبه حاجه فالشيطان بيحط هذه الامنيات على لسانه شيء غريب للغايه وانا مستعجب جدا من هذا الكلام بصراحه
طيب آه، يا ريت تعلق لنا زيادة عن القصة دي شوف يا عزيزي ايه معنى ان الشيطان يحط النداء اللي كانوا بينادوه العرب ومحفوظ لدى الجميع ويحطه على لسانه الشيطان اللي حطه ولا الذاكره هي اللي جابته ده سؤال برضه بنحب حضرات الافاضل ان هم يجاوبونا عليه يعني دي الذاكره اللي هو حافظها وكان بيروح للعزه ويقدم شاه ويقول نفس النداء ولا الشيطان اللي حطه انا مش فاهم يعني شيء محير بالنسبه لي بصراحه يعني وازاي هنا في القصه يقول لك انتظر ابليس الى المساء وجه وقال له عملت كده ليه؟ فلما امسى رسول الله اتاه جبريل عليه السلام فقال ماذا صنعت؟ تلوت على الناس ما لم اتك به. ازاي استنى للمساء؟ طب هو هو هو جبريل مش بيجي له كلام وبينطق بيه على طول؟ بيجي له الوحي وبينطق؟ طب وازاي جبريل يستنى للمساء ما وقفوش ليه عند حد في ساعتها؟ أسئلة بتعرض نفسها وبتفرض نفسها على الواقع وأرجو من إجابات لهذا الموضوع وبعدين في حاجة خطيرة بقى بمنتهى الصراحة في منتهى الخطورة أنا مش عارف لها حل بص عزيز هنا بيقول إن الشيطان حط على لسانه هذا الكلام يعني الشيطان خلاه يتكلم أنا عايز أقارن ده بسورة النحل آية مية- آية 100 سورة النحل آية 100 تقول إيه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون انما سلطانه على الذين يتولونه وبيفسر ابن كثير الكلام ده يقول يعني اللي بيطيعوه او اتخذوه وليا من دون الله والذين هم به مشركون طيب ازاي الشيطان ينطق على لسان النبي وهو ملوش سلطان عليه هل هل النبي في الحاله ديت يبقى بيطيعه ولا مشرك؟ ما دي حالتين اطاع الشيطان ولا مشرك؟ طب ازاي لما آه، ال- الذين امنوا انما سلطان على الذين ليس له سلطان على الذين امنوا طب ازاي كان للشيطان سلطان انه ينطق على لسانه؟ ده سؤال مهم قوي قوي انا بطرحه الى آه، الافاضل عشان يجاوبونا.
طب يا أستاذ سابون آه، حاجة محيرة فعلا بس هنسيبها دلوقتي على جنب ونرجع تاني للأصنام مم.
آه، العرب كانوا بيعبدوا الأصنام وواضح من الحديث أن محمد كمان كان بيعبد الأصنام معاهم نعم.
آه، أثر عبادة الأصنام ديت على محمد كان كان إيه؟
ده في اثر غريب قوي في اله عجيب اسمه الاله ود ود وهنا بيذكروا المفصل في صفحه 222 الى 275 يقول لك ود هو الاله القمر وهو الاله الاكبر حاجه غريبه قوي في صفحه 222
هو إله القمر وهو الاله الاكبر الأكبر الاكبر
يا ريت نكتب الكلام ده يا جماعة أهو.
عشان هيرجع هنرجع له تاني الإله الأكبر فود الإله القمر والإله الأكبر ويضيف الدكتور آه، علي يقول إيه قائلا وقد أشير إلى هذا الإله بالهلال في صفحة 260 أشير إليه بالهلال مش معقول أبدا يا نهار أبيض.
القمر والإله الأكبر ويشار إليه إنه هلال ده أنا عايز أربط الموضوع يعني أولا محمد أخذ من القمر شعار وينادي ويقول الله أكبر والقمر هلال نعم مش هو ده الإله هود هو مط- مجرد سؤال أنا بطرحه علشان خاطر آخد إجابات لو سمحتوا اتفضل آه انا مش عارف اقول لك ايه بصراحه طيب آه، آه، زودنا آه، ادينا تاني آه، في طبعا انا عايز امشي بسرعه يعني الموضوع ده مهم قوي من الكتب تقدر الواحد يشوفها الاله الرحمن كان اله دكتور جواد علي في صفحه 267 يقول في النصوص العربيه الجنوبيه اسم اله جديد هو الاله رحمن اي الرحمن ويضيف وورد في نص رحمن بعل سمان اي الرحمن رب السماء مش في الرحمن عند اسماء الله الحسنى طبعا طيب الاله الرحيم يقول برضو الدكتور جواد علي في صفحه 283 و287 الاله رحيم مثل الرحمن اسمان من اسماء الله الحسنى في الاصل كانوا معبودين وهو الاله الرؤوف الرحيم الى اخره انا ب- بس بستغرب قوي يعني ازاي محمد يجيب اسماء الالهه دي ويحطها ويركبها انها اسماء الله الحسنى خصوصا حته الرحمن والرحيم آه، في تطابقها آه، مع ال- القران
طيب آه، انا مش متصور الكلام ده صدقني إن- يعني آه، انا مش عارف اقول لك ايه لكن سامحني برضو عشان اخواتي اللي سامعين دلوقتي يا ريت تزودنا فيها وتقول لنا اكتر عليها بالتاكيد الراجل اصله ذكر الالهه كلها ده 360 اله تصور ان في صفحه 280 يذكر ان هناك كان اله اسمه اللهم اللهم في صفحه 280 اهي اللهم مش معقول فيقول ايه قد ورد لفظة الله في كتابة لحيانية بمعنى اللهم وفي صفحة 285 يقول هله دل ذلك على أن لفظة الجلالة الله كانت معروفة عند العرب الجاهليين قبل الإسلام غريبة قوي اللهم واستخدمها محمد اللهم اتهيالي عشان يقنع الجماعه دولت ويشدهم في بعد كده آه، اله رب العالمين في جواد علي صفحه 286 برضه رب العالمين ده اكتر من كده في صفحه 265 و290 يذكر اله غريب قوي اسمه الاله ياسين يقول ورد ياسين.
اسمها في النصوص العربيه الجنوبيه اسم ياسين اله حضرموت الكبير ياسين ياسين ألا يفسر ذلك سورة ياسين يعني الإله ياسين وسورة ياسين يعني بيقول لهم أهوت الإله ياسين بيقول لنا حاجة أنا مش عارف أنا مجرد تساؤلات أنا ما بقصدش أبدا أي حاجة وهناك الكثير من الأسماء اللي ينبغي إن احنا ندرسها كويس قوي في كتاب المفصل ونراجعها مع المسلمات اللي موجودة طب سؤال بسيط هل الكتاب ده موجود في السوق اه آه، طبعا موجود في السوق طبعا مم، طبعا موجود في السوق طيب قبل ما ننهي مناقشه الامر دوت في اي حاجه تانية عايز تضيفها لنا قبل ما نخش على النبذه الروحيه انا بفضل ان احنا نخش النبذه الروحيه واترك الباقي للاحباء يدرسوه على مهلهم في كتاب المفصل يشتروه كده ويمزمزوا فيه عظيم اتفضل قدسك ويا ريت تدينا نبذه روحيه من الكتاب المقدس بقول في الكتاب المقدس من آه، رسالة آه، أهل تسالونيك الأولى كلام جميل قوي قوي آه، مطابق للكلام اللي احنا بنقوله ده يقول إيه لأنهم هم يخبرون عنا أي دخول كان لنا إليكم وكيف رجعتم إلى الله من الأوثان لتعبدوا الله الحي الحقيقي رجعتم إلى الله من الأوثان إلى الله السماوي من عبادة الأصنام اللي في العالم لعبادة مين؟ الله الحي الحقيقي نعم.
ده كان النداء من أيام المسيحية في الأول نداء خروج من عبادة الأوثان إلى عبادة الله الحي الحقيقي مين الإله الحي الحقيقي؟ هو الإله المحب الإله المنعم عليك اللي بيدينا النعمة الإله اللي خلصنا من خطايانا الإله الحي اللي بيحبنا اللي بيهتم بينا اللي بيرعانا الإله الحي اللي عينه علينا من أول إنسان إلى آخرها الإله الحي اللي هو هينقذنا من الجحيم ويدخلنا إلى فردوس النعيم سؤالي إلى حضرات المشاهدين هل هناك صنم تعبده؟ استغفر الله العظيم احنا في أصنام برضه دلوقتي اه طبعا اي حاجه بتحبها اكتر من ربنا تبقى هي صنم بتحب ايه اكتر من ربنا فليتك تعود من هذا الحب الغريب الى محبه الله قل له يا رب انا لا اريد ان احب سواك انت ابويا انت اللي بدات حبتني ونحن نحبك لانك انت احببتنا اولا لا تجعل اي محبه غريبه في داخل قلبي يا رب ولا لاي صنم او وثن في صوره الحديثه من مال او شهوه او جنس او الى اخره لكن اعطينا ان اتعلق بيك وان احبك انت وحدك الان يا رب بقبلك الها وملكا وسيدا على حياتي يا من اخرجتني من الظلمه الى النور ومن عباده الاوثان الى معرفتك الحقيقيه امين امين امين آه، شكرا يا أبونا على الموضوع الشيق بتاع النهارده احبائي المشاهدين آه، سمعتم اللي اتقال هقول لكم ايه آه، المسيح لما جاله الشيطان قال له اغرب عني يا شيطان لم يستمع لكلامه ولم يلقي في امنيته والمسيح كان في ناسوته فاعقلوها لو عندكم اسئله راسلونا لو عايزين الكتاب المقدس على الانترنت اتفضلوا خشوا على ال website اللي هيظهر على الشاشه آه، حاورونا آه، أئمة المسلمين لو عندهم بيانات وتوضيحات للي اتقال اتفضلوا وموجود الاستوديو مفتوح أهلا وسهلا بكم أو اتصلوا بينا سلام المسيح وإلى اللقاء في حلقات قادمة امين